أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيب أوقاتنا وأن يعمر أيامنا بذكره وشكره وحسن عبادته وأن يبلغنا جميعا ليلة القدر وأن يجعلنا فيها من المقبولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمين يا رب العالمين وبعد أحبة الإيمان والإسلام فهذا بفضل الله تبارك وتعالى هو لقاؤنا الثالث والعشرون في هذه السلسلة الميمونة المباركة بإذن الله تعالى سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وتحدثنا في اللقاء الأول بالأمس في هذه السنة سنة الله عز وجل في الظلم والظالمين وتكلمنا عن المعنى اللغوي للظلم والمعنى اللغوي والشرعي للعدل إلى غير ما هنالك مما تحدثنا عنه بالأمس اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن حديث القرآن الكريم عن سنة الله عز وجل في الظلم والظالمين عاوزين النهاردة إن شاء الله حبايبنا الأكارم نشوف كيف تحدث القرآن عن الظلم وكيف بشع القرآن أفعال الظالمين واستنكر عليهم ظلمهم وكيف بين القرآن أنواع الظلم لنا حتى لا نقع فيها وما هي المعاني التي وردت بها كلمة الظلم في القرآن الكريم أولا أستفتح حديثي مع حضراتكم بأن أقول لحضراتكم أن الظلم ورد في القرآن الكريم في ثلاثمائة وستة عشر موضعا من كتاب الله عز وجل يا الله 316 موضع في القرآن تكلم الله فيه عن الظلم والظالمين احنا لما اتكلمنا عن سنة الله في المكر والماكرين قلنا ايه قلنا ان المكر ذكر في القرآن بكل, مشتق بكل مشتقاته ذكر 43 مرة وقلنا ان الكلام ده يعني ايه يعني ان ربنا سبحانه وتعالى بيرشدنا وبينبهنا الى خطورة الامر الله طب ما بالك بقى اذا ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الظلم والظالمين في 316 موضع قلت طب ماشي نروح نشوف كده العدل جه كم مرة في القرآن وكلمة القسط اللي هي من مرادفات كلمة العدل إن الله يحب المقسطين إلى غير ذلك فوجدت بفضل الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى ذكر العدل في سبعة وعشرين موضعا من القرآن جميل الكلام ده طيب من العجب بقى إنك تجد أن الله تبارك وتعالى تحدث عن القسط الذي هو بمعنى العدل في سبعة وعشرين موضعا أيضا تخيل الكلام ده ربنا ذكر العدل سبعة وعشرين مرة وذكر القسط سبعة وعشرين مرة أما عن الظلم بقى ربنا اتكلم عنه كم 316 مرة ليه لأن الغالب في أحوال الناس أنهم إما يظلمون أنفسهم أو يشركون بالله والشرك طبعا ظلم أو يظلمون الناس وأكثر الناس إلا من رحم ربك يكره الحق قال الله تبارك وتعالى ولكن أكثرهم للحق إيه كارهون وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن فلما كان الظلم والباطل هو المتغلب على حياة العباد أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا لما كان الظلم هو الغالب تحدث الله عنه في ثلاثمائة وستة عشر موضعا من كتابه أما العدل فربنا سبحانه وتعالى قال يعني هكذا في القرآن لما الخصمين احتكموا لسيدنا داود قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فالعدل في دنيا الناس قليل والظلم هو الشائع وهو الغالب وهو الكثير أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل العدل وأن يجافي ويباعد بيننا وبين الظلم والظالمين طيب تعالى كده نشوف الظلم كلمة الظلم في القرآن هل يا ترى كلمة الظلم دي جاءت في القرآن بمعنى واحد ظلم يعني وخلاص ولا جاءت بمعاني متعددة يعني هل الظلم في القرآن له أكثر من معنى ولا لا يحمل إلا معنى واحدا وهو معنى الظلم اللي هو وضع الشيء في غير موضعه زي ما قلنا بالأمس خد بالك معايا ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه بهجة المجالس قال وذكر علماء التفسير أن الظلم في القرآن على ستة أوجه الله كلمة الظلم دي بتيجي بستة, بست معاني أو بستة معاني في القرآن المعنى الأول الظلم بعينه الظلم اللي هو وضع الشيء في غير موضعه تجد هذا في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة والله لا يحب الظالمين وفي سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وفي قول الله تعالى أيضا في سورة النساء ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار وفي سورة الأنبياء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي سورة فصلت وما ربك بظلام للعبيد وفي سورة الشورى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم كل الآيات دي بتتكلم عن الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه إما بزيادة أو بنقصان أو بتأخير وقته أو تغيير مكانه كما قال الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن طيب يبقى الظلم بيجي بمعنى إيه؟ بمعنى الظلم عينه نفسه طيب وتأتي كلمة الظلم في القرآن بمعنى الشرك بمعنى إيه؟ بمعنى الشرك الله عز وجل سمى الشرك به ظلما سمى الشرك به ايه ظلما طب نلاقي الكلام ده فين نجد هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام أيوة أيوة قولها معايا كده الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب ظلم دون ظلم يا سلام يعني في ظلم كبير وظلم أقل منه في الرتبة وذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أينا لم يظلم مين فينا لا بيظلمش يا إما يظلم نفسه يا إما يظلم أي أحد بقصد أو بغير قصد فازاي كده ربنا بيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يرتكبوا هذا الظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فأنزل الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم فبين لهم القرآن أن الظلم المقصود في الآية والذي يجلب الخوف ويمنع الأمن هو الشرك بالله تبارك وتعالى ولذلك فسرها لهم حبيبهم وإمامهم وسيدهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بظلم أي بإيه أي بشرك يبقى الظلم يأتي في القرآن بمعنى إيه بمعنى الشرك وأظن إنه لا, لا أظلم يعني أشد أنواع الظلم وأبشع أنواع الظلم إن الإنسان يتخذ شريكا أو يتخذ إلها أو يتخذ ندا من دون الله أو يدعو غير الله أو يتوسل بأحد غير الله أو يرجو أحدا غير الله ده أشد أنواع الظلم يا أخي يا أخي رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك رب العالمين سبحانه وتعالى الذي رزقك جنينا في بطن أمك والذي رعاك طفلا صغيرا وأجرى لك عرقا في صدر أمك يدر لبنا باردا في الصيف دافئا في الشتاء وسخر لك أبا يجري على رزقك وعلى معاشك وعلى لقمة عيشك ربك الذي تتوالى نعمه عليك أناء الليل وأطراف النهار ينفع بعد كل هذه النعم التي لا نحصيها إن الإنسان يدعو غير الله أو يتوسل بأحد غير الله سبحانه وتعالى أو يتخذ ندا مع الله أو يحب أحدا أكثر من حبه لربه أو يشرك بالله فيعبد غير الله سبحانه وتعالى لذلك ربنا قال إن الشرك لا ظلم عظيم أي ظلم عظيم عظيم من الإيه من هذا العبد طيب وفي سورة الأعراف أيضا جاء الظلم بمعنى الشرك قال قال تبارك وتعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الظالمين المقصودين في الآية هم مين؟ المشركين أي فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على مين؟ على المشركين يبقى الظلم يأتي بمعنى الظلم عينه أو نفسه بمجاوزة الحد وضع الشيء في غير موضعه ويأتي الظلم بمعنى الشرك طيب ثلاثة يأتي الظلم في القرآن بمعنى النقص قال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا يعني إيه ولا يظلمون فتيلا يعني ولا ينقصون فتيلا يعني الإنسان إذا عمل خيرا وأحسن عمله في هذه الحياة فلن يظلم مثقال ذرة من أجره عند الله ولذلك ليس الواحد منا في حاجة إلى أن يزكي نفسه أو يفتخر بنفسه أو يفتخر بأي عمل صالح قدمه لله ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيعطيك أجرك موفورا كاملا يوم القيامة لن تظلم فيه أو منه مثقال ذرة فأتى الظلم هنا بمعنى النقص ولا تظلمون فتيلة يعني ولا تنقصون فتيلة وأتى الظلم أيضا بمعنى النقص في سورة الكهف في قول الله تبارك وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا الله يعني قال ولم تظلم منه شيئا يعني ايه يعني كل الشجر والنخيل اللي في الجنة في الجنتين طرح ما شاء الله وأثمر وأينع ما فيش حتى شجرة اسمها ما طرحتش ذلك قالوا ولم تظلم منه شيئا يعني ولم تنقص منه إيه؟ منه شيئا وأيضا قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الشاهد فين؟ في قول الله تبارك وتعالى فلا تظلم نفس شيئا يعني ايه يعني فلا تنقص نفس شيئا تمام الظلم بمعنى الظلم مجاوزة الحد وضع الشيء في غير موضعه الظلم بمعنى الشرك الظلم بمعنى النقص طيب المعنى الرابع ويأتي الظلم في القرآن بمعنى الجحود بمعنى إيه؟ بمعنى الجحود قال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون يا سلام بما كانوا بآياتنا يظلمون يعني إيه الظلم هنا جاء بمعنى إيه بمعنى الجحود بما كانوا بآياتنا يجحدون لم يؤمنوا بآيات الله تنكروا لشرع الله ولم يسيروا على منهج الله لذلك عدهم الله تبارك وتعالى في عداد الظالمين يبقى ايه بيقولوا بما كانوا بآياتنا يظلمون يعني بما كانوا بآياتنا يجحدون طيب في قول الله تبارك وتعالى أيضا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فظلموا بها يعني ايه فجحدوا بها كمان مرة بقى عشان خاطر الحبايب يبقى الظلم يأتي بمعنى مجاوزة الحد يأتي الظلم بمعنى الشرك يأتي الظلم بمعنى النقص يأتي الظلم بمعنى الجحود ويأتي الظلم أيضا بمعنى السرقة السرقة تسمى إيه؟ تسمى في القرآن ظلما قال تعالى في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فين الشاهد بتاعنا فمن تاب من بعد ظلمه أي فمن تاب من بعد سرقته يبقى الظلم هنا سمي إيه سرقة أو السرقة سميت إيه ظلما وفي سورة يوسف قال الله تبارك وتعالى قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين القرآن بيتكلم هنا عن إيه؟ عن واقعة سرقة وعاء الملك قالوا نفقد صواع الإيه؟ الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم تمام كده قالوا تالله لقد إيه علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين يبقى الظالمين هنا بمعناها إيه القرآن بيتكلم عن حادثة سرقة اهو يبقى جاء الظلم هنا بمعنى السرقة أيضا كذلك نجزي الظالمين أي كذلك نجزي السارقين الظلم بمعنى مجازة الحد الظلم بمعنى الشرك الظلم بمعنى النقص الظلم بمعنى الجحود الظلم بمعنى السرقة المعنى السادس للظلم في القرآن يأتي الظلم في القرآن بمعنى الإضرار بالنفس الإضرار بالنفس ظلم النفس يعني ظلم النفس بارتكاب المعاصي بارتكاب الكبائر بارتكاب الموبقات لأنك أنت فعلا يعني زي ما حتى سيدنا النبي قال فبائع نفسه فمعتقها أو إيه أو, موبق أو موبقها يعني الإنسان يا إما بأعماله الصالحة يعتق نفسه من النار وإما بظلم وفساد وتقصير في حق ربه وظلمه لنفسه والعياذ بالله يوبق يعني يهلك نفسه والعياذ بالله فالظلم يأتي في القرآن أيضا بمعنى الإضرار بالنفس قال تعالى في سورة البقرة وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وفي سورة الأعراف وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وفي سورة هود وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم شفت بقى القرآن بقى يجيب لك الكلمة الواحدة وشوف المعاني تبقى عديدة قد ايه اهو انت كل موضع بتقرأه تقول هو ده الظلم اللي انا عارفه وده ده الظلم الظلم لا كل موضع له سياق وكل موضع له معنى وكل موضع له دلالة وكل موضع رب العالمين سبحانه وتعالى يبصرنا بالأمر بطريق بطريقة مختلفة لأن الله تبارك وتعالى من عادته في كتابه أن يربينا بالأمر أو بالنهي بطرق متعددة اللي مش هينفع معاه الموقف ده هينفع معاه الموقف ده اللي مش هينفع معاه الاسلوب ده هينفع معاه الاسلوب ده اللي ما يجيش بالرفق يجي بالشده اللي مش هيجي بالشده يجي بالرفق وهو ده فايده ان احنا نفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى يبقى يبقى كده عرفنا ان ايه الظلم بيجي في القران على كم على كم معنى على سته معاني اما الظلم اللي هو معناه مجاوزه الحد ووضع الشيء في غير موضعه اما بزياده واما بنقصان او بتاخيره عن مكانه وزمانه الظلم بمعنى النقص الظلم بمعنى الشرك الظلم بمعنى الجحود الظلم بمعنى السرقة الظلم بمعنى الإضرار بالإيه؟ بالنفس طيب برضو جرت العادة لما يجي نتكلم عن الظلم لازم نتكلم عن أنواع الظلم تمام احنا بنتكلم عن سيرة ربنا في الظلم والظالمين فعاوزين نشوف برضو سنن الله سبحانه وتعالى بقى في انواع الظلم اللي بيظلم النوع ده ربنا بيعمل فيه ايه واللي بيظلم النوع ده ربنا بيعمل فيه ايه واللي بيظلم النوع ده بي... وهكذا لكن شاعر الحديث آه لما نتكلم لما الناس تتكلم عن انواع الظلم انه يقول لك آه ان الظلم دوت على انواع ظلم العبد لنفسه وظلم العبد ايه لعباد الله وال... وشرك العبد بربه وهكذا لا الظلم مش بس الثلاثه دول ده الظلم له صور ومعاني عديده وله أنواع عديدة أيضا سنتكلم عنها من خلال كلام الله عز وجل احنا بنتكلم عن سنة الله في الظلم والظالمين في هذه الحلقة بنتكلم عن سنة الله في الظلم والظالمين من خلال آيات القرآن الكريم طيب أول نوع من أنواع الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى أول نوع من أنواع الظلم اللي ربنا ذكره في القرآن الشرك بالله تبارك وتعالى وذكرت لك آنفا ما عنون له الإمام البخاري في صحيحه باب ظلم دون ظلم وذكر الحديث الذي رواه سيدنا عبد الله بن مسعود قال لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال الصحابة قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم فنزل قول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم فالشرك بالله من أعظم أنواع الظلم ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى هو وحده المستحق للعبودية والدعاء وهو الخالق الرازق ألا له الخلق والأمر قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك بالله عليك تكملها معايا بقى فإن فعلت فإنك إذا إيه من الظالمين يعني ايه فانك اذا من المشركين فانك اذا ايه من الظالمين لما تدعي من دون ربنا سبحانه وتعالى اي حد اي مخلوق انسان كان او جنا او شجرا او حجرا تدعي اي حد من دون الله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا وتقول هو ده الهي أو هو ده شريك لله سبحانه وتعالى بعبده وبتوسل بيه ليقربني إلى الله زلفى واخد واسطة بيني وبين ربنا ده ظلم عظيم منك لله لذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أول حاجة قالها اسم النبي قال الشرك بالله الشرك إيه بالله وفي حديث آخر بتاع سيدنا عبد الله مسعود أي الذنب أعظم يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك شوف إزاي إنك أنت تجعل ربنا ند وشريك وربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقك فمن أعظم أنواع الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى اثنين من أنواع الظلم منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه خد بالك احنا بنجيب الكلام ده منين بنجيب من خلال الآيات التي تكلم الله فيها عن الظلم والظالمين عن سنته في الظلم والظالمين وقلت لك انت بس روح كده الله يصلح حالك ويفتح علينا وعليك وعليك يا أختي الفاضلة روح جيب المعجم المفهرس للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي الله يرحمه ويطيب ثراه كتاب ب 20 جنيه جميل كده تجيب الظلم يقول لك جه كذا كذا مره انت بس عليك انك انت ايه هتعد بس إيه لفظ جه كم مره جه كذا مره لفظ الحلال جه كم كذا وهكذا مش صعب خالص وتيجي بقى تبص في كل آية تشوفها بتقول ايه فجبنا نوع الظلم ده منين من آية سورة البقرة قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله شوف بقول لك ايه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سلم يا رب يبقى من أنواع الظلم إيه إن الإنسان يسعى في خراب بيوت الله تبارك وتعالى إن الإنسان يسعى إيه في خراب بيوت الله تبارك وتعالى إما خرابا حسيا وإما خرابا معنويا يعني إما يدنس المسجد ما يحافظش على على نظافة المسجد ما يحافظش على النظام في المسجد ياخد مصحف وما يرجعوش مكانه ياخد الحاجة دي نعكشها يخليها النحادي ودي يعملها النحيادي عنده استهانة ببيت الملك سبحانه وتعالى اللي قال إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فكان حقا على المزور أن يكرم زائره فده اسمه الخراب الايه الخراب الحسي او خراب معنوي انه ما يدخلش المسجد ولا يعرف طريق المسجد ناحيه فين وان يصد الناس عن المساجد وانه يعمل فتن في المساجد وللاسف الشديد ودي حاجه قلبي واجعني منها للاسف الشديد ان بيوت الله عز وجل المساجد اصبحت اليوم بحكم هذا الواقع المر للمسلمين بدل ما يخرج منها النور والهدايه والقران والذكر والاخلاق الطيبه أصبحت تصدر الفتن مش المساجد نفسها الناس اللي بيدخلوا المساجد إلا من رحم الله أنت داخل تصلي للأسف الشديد يا خليك في نفسك يا أخي تلاقي واحد قاعد لك كده معلش أنا هكمل بقى الحلقة في الكلمتين دول إن بيشاوروا لي خلاص الوقت خلص تلاقي واحد جايب لك كده قاعد لك في المسجد آه خلاص خلص معاش بقى وكده تمام نقرف بقى في امام المسجد وفي عمال المسجد وفي الناس اللي في المسجد اقرف يا عم الحاج الله يعينك ويسهلك قاعد على المسجد يعد اللي رايح واللي جاي يعد يشوف كم واحد دخلوا يصلوا وكم واحد دخلوا خرجوا من الصلاة طيب مش بس كده عاوز يعلق دي وعاوز يشيل دي وعاوز ينظم دي يقول لك انا كنت لواء يا عم انت كنت لواء لواء في الجيش لواء في الشو... في اي حته لكن انت مش لواء في بيت ربنا بيت ربنا ما فيهوش كبير ولا صغير ولا وزير ولا غفير ولا حقير ولا عظيم مش مش نفوق بقى يا اخوانا بدل ما تخش كده انت داخل بيت ربنا لغرض واحد ايه هو عباده الله عز وجل داخل اصلي أقرأ قرآن أسبح أتعلم كده وأقعد في درس علم أما للأسف الشديد تلاقي الفتن الفتن بقى عن طريق القيل والقال وعن طريق إشاعة الشائعات وعن طريق مش عارف إيه ده الشيخ قال حلو ده الشيخ خطب وحش ده الشيخ طول ده الشيخ قصر ده الشيخ بيسجد بيطول في السجود لا ده بيقصر في السجود ده إحنا ما بنلحقش نقرأ إيه ده إيه ده إيه يا عم ده يا عم يا عم الحاج انت ربنا اكرمك وطلعت معاش قضي بقى الكام سنه اللي فاضلين لك كده على خير انا مش والله خدوا بالكم اوعوا حد ياخد الكلام ده ان انا راجل مثلا امام مسجد فوق والله ابدا والله العظيم قسما بالله ابدا انا بتكلم لان ديت ايه دي سمه عامه سنه متبعه في جميع المساجد خصوصا الكام دكه اللي في الاخر دول والكام كرسي اللي في اخر المسجد دول دول القاعدين على النبره كده قاعدين يعدلوا على الناس وده يصلى سريع وده صلى. لا يا عم الحاج عاوزين ربنا سبحانه وتعالى يختم لنا كده بخاتمة السعاد عاوزين ربنا سبحانه وتعالى يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عايزين لما حضرتك كده تنتقل إلى جوار ربك ما نقولش يعني الله يرحمه كان قريتنا في عشتنا الحمد لله أنه راح بالسلام لا نقول الله يرحمه كان راجل ما بيسيبش المصحف من ايده كان بيدخل المسجد في حاله ويخرج في حاله ملوش دعوه لا بزيد ولا بعبيد الله يرحمه افتقدناه بدل ما نقول الله يرحمه برضه هنترحم عليه برضه بدل ما نقول الله يرحمه ريحنا من تعبه وريحنا من فتنه وريحنا من لكه ومن عجنه يا اخوانا المساجد لم تبنى لهذا المساجد بنيت للذكر والصلاة وعبادة الله وانت داخل بيت ربنا احرص انك تعمر بيت ربنا حسيا ومعنويا تعمره حسيا بايه انك انت مثلا جيب سجادة حلوة حطها في المسجد جيب لمبة حلوة حطها في المسجد جيب مثلا ملصق من الحاجات الدعوية حطها كده في اللوحة المخصصة لذلك في المسجد ها جيب مث- مثلا شوية مصاحف جيب حملت يعني شوف الحاجات عمر عمر يا أخي ده المرأة اللي التقط الأذى من المسجد النبي دور عليها لما ماتت قال لهم ليه ما قلتوش ليا عشان أصلي عليه وراح النبي صلى على قبرها عشان كانت بتكنس المسجد التقاط الأذى من المساجد مهور الحور العين في الجنة تيجي انت ترمي لي البلح وترمي لي الورق وترمي لي طب- كبكب ميه وتجيب ابنك ي- يو- يعمل يوسخ في المسجد ويت... ايه ده يا عم يا عم ده بيت ربنا يا عم الحاج ده تعمروا العمار الحسي عشان يبقى حاجه كده أبهة وحاجه عظمه كده الناس غير المسلمين يقولوا المسلمين بيحترموا بيوت ربنا سبحانه وتعالى تعمر بيوت ربنا تعميرا ايه معنويا تاخد بالك معايا لازم المساجد دي تبقى احسن حاجه احسن حاجه احسن اذاعه يا اخي برضو من الحاجات اللي تنقطك برضو نتكلم يمكن الناس بتسمعني دلوقتي ينتبهوا لهذا الكلام تلاقي لما نجيب واحده تغني ولا واحد يغني عاملين كده ليله فرح وبتاع عشان نبسط العيال ربنا يهدي الجميع تلاقي ال sound system يعني نظام الصوت بسم الله ما شاء الله على اعلى مستوى تعالى يا عم الحاج الاذاعات اللي في, في اغلب المساجد الا من رحم الله على ما تقرا لك الربع يا مسكين ولا تخلص صلاه التراويح تلاقي صوتك اندبح الله اكبر لا عايزين اهل الفضل بقى نشوف نقول لهم تعالوا كده المساجد روحوا بيوت ربنا كده واعملوا اذاعات في المساجد ترضى ربنا لان الاذاعات ديت هيخرج فيها قال الله وقال رسول الله الاذاعات دي اللي هتبلغ العلم هتبلغ القرآن وهتبلغ السنة كل حرف هيخرج منها إن شاء الله يكون في موازين حسناتكم ما تقولش يا عم الشيخ مشي حالك يا عم الشيخ هنصلي ركعتين ونمشي انت يا عم الشيخ هتغني يا عم الشيخ في الميكروفون عاوز نعمل لك سكسكه ونعمل لك كولايزر ونعمل لك مش عارف ايه يا عم ده كلمه اقرا الايتين وتوكل على الله روح بكم لا يا عم الحاج ده انضف حاجه وارقى حاجه وانضف نوعيات لازم تكون في بيت ربنا يبقى نعمر بيوت ربنا معنويا حسيا ونعمرها معنويا بقى بالهدوء بالسكينه بالوقار بقراءه القران بالذكر بطلب العلم والا اللي مش هيعمل كده يخش في نطاق هذه الايه ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ده أظلم ده آخر حاجة في الظلم ما فيش حد بيظلم أكتر منه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم زي ما خوفت الناس من المساجد زي ما فتنت الناس عن المساجد زي ما قلت للناس بتحضروا لمين وما بتحضروش لمين وبتسمعوا لمين وما بتسمعوش لمين والشيخ فلان ده ما تحضرش وراه والشيخ فلان ده مش عارف ايه ولو رحت وراه هنعتق لك إيه لا لا لا لا لا. تب لربنا لانك لو ما تبتش ورجعت عن الكلام ده وحذرت على الناس بقى انه بيخشوا مساجد معينه ويسمعوا علماء معينين لو ما تبتش لربنا والله العظيم ثلاثه هتخش المسجد في يوم من الايام بس عارف هتخشوا امتى هتدخل وانت على ظهرك ده اذا يعني مت موته كده يعني يعني حلوه شويه ولقيناك ما تقطعتش في اي حته تدخل المسجد على ظهرك في النعش تخيل وانت داخل باي اولئك ما كان لهم ان يدخلها الا خائفين يدخل المسجد مرعوب وهو ميت وبعدين سنه ربنا بقى في في, في الظلمه دول ايه قال لك لهم في الدنيا خزي حتى لو دخل المسجد في اي مره من المرات كده يبقى بيتدارى كده وخايف انه عارف انه منافق عارف انه قلب اسود على بتوع المساجد وعلى مشايخ والدعاه ورواد المساجد فيقول لك يا عم بس يا عم احسن يكتشفوني ولا بتاع انا صاحب اغميهم او كل حاجه بس احسن يفطنوا الي يمسكوني يعجنوني هن شوف ربنا يقول ايه شوف سنه ربنا يا اخي يقول اولئك ايه ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين دي من سنن ربنا في الظالمين اهي اللي بيمنعوا الناس المساجد وبيصدوا الناس عن سواء السبيل اولئك ما كانوا يدخلون الا خائفين لهم في الدنيا خزي ربنا يخزيهم ويفضحهم في الدنيا مثير الفتن في المساجد اللي بيخربوا المساجد حسيا ومعنويا طب وفي الاخره ولهم في الآخرة عذاب عظيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عمار المساجد الذين قال فيهم ربنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى وعسى من الله إيه واجبة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اللهم اجعلنا من العمار واجعلنا من المهتدين يا رب العالمين اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم معلش طبعا الجماعة كانوا عليا خمس دقائق أو عشر دقائق النهاردة برضه مسامحهم لوجه الله وهنتفاهم بعد الحلقة وبقول لكم آه، اجتهدوا في العشر الأواخر واستعينوا بالله سبحانه وتعالى وربنا يد- يعني يكتب لنا كده ليلة القدر و- وربنا يجعلنا كده اللي- ممن يعطون الناس حقوقهم ودقائقهم وثوانيهم اللهم امين يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم